السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم وان شر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار ثم اما بعد فاخوتي في الله والذي فلق الحبه وبرا النسمه اني احبكم في الله واسال الله جل جلاله ان يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لاحد غيرك شيئا احبتي في الله كيف حالكم مع الله ما زلنا في مدارج السالكين ومدارج السالكين لها مذاق خاص ولها احوال خاصه وكما اشترطت عليكم منذ بدايه هذا الكتاب ان نتنقل في المدارج مدرجه مدرجه فلا ننتقل من مدرجه الى اخرى لا نرتقي من منزله الى التي تليها الا بعد ان يتمكن القلب في المنزله السابقه وما زلنا في منزله اليقظه فالسؤال هل تيقظت قلوبكم هل حصلت قلوبكم اليقظة اليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين هل انزعجت قلوبكم هل ارتاعت قلوبكم هل استجابت قلوبكم هذا هو السؤال وهذه هي القضية أيها الإخوة أننا لابد أن تتحرك القلوب قلت كثيرا ورددت طويلا انها ليست القضيه في الكلام وانما ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسامكم ولكن ينظر الى قلوبكم فلابد ان يتحرك هذا القلب لابد ان يتحرك ان يتحرك حركه حقيقيه حركه فعليه انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين تعالوا إخوتها لأن لنا حلقتين مت... قد تأخرنا فأريد أن أذكر فأريد أن أقرأ كل اللي عنده كتاب تهذيب مدارج السالكين أنا أقرأ من كتاب تهذيب مدارج السال... السالكين فيقول آه الشيخ باب اليقظة قال الله عز وجل قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله والقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض من ورطة الفترة وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه يقول ابن القيم عليه رحمة الله في شرح هذا الكلام واليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركدة الغافلين ولله ما أنفع هذه الروعة وما أعظم قدرها وخطرها وما أشد إعانتها على السلوك فمن أحس بها فقد أحس والله بالفلاح وإلا فهو في سكرات الغفلة فإذا انتبه شمر بهمته إلى السفر إلى منازله الأولى وأوطانه التي سبي منها يقول ابن القيم واعلم أن العبد قبل وصول الداعي إليه في نوم الغفلة قلبه نائم وطرفه يقظان قبل وصول الدعوة إليه القلب نايم وطرفه يقظان وعينين فتحة أنت ترى أكثر الناس آسف إني أقول كده لكن أكثر الناس بيجري ويروح ويجي وينام ويقوم وياكل ويشرب ويلعب ويكسر الدنيا حركة وقلبه نايم قلبه نائم وطرفه يقظان فصاح به الناصح وأسمعه داعي النجاح حي وأذن به مؤذن الرحمن حي على الفلاح أول مراتب هذا النائم اليقظة أول حاجة يعملها إنه يصحى ينتفض يقوم واقف أول مراتب هذا النائم اليقظة والانتباه من النوم وقد ذكرنا أنها انزعاج القلب لروعة الانتباه وكأنها هي القومة لله المذكورة في قوله تعالى قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله برضه هنقول إن القيام أن تقوموا لله مش قيام الجسد وإنما قيام الروح قيام القلب إن القلب يقف قلت لكم في العقيدة قبل كده أن الع- أن أن الإيمان قولان قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل الجوارح فالقلب لازم يقف يقوم والقلب لازم يقول قول القلب والقلب لازم يحس ويتحرك لازم وإلا في الصلاة لو أن إنما جعل الركوع للتعظيم القيام للقنوط والركوع للتعظيم والسجود للذل علماء يقولوا ايه لو ان انسانا قام بغير قنوت وركع بغير تعظيم وسجد بغير ذل فهو كخشبة مستندة إلى حائط إذا افتقد الإنسان في الصلاة هذه المعاني يبقى ملوش لازمة يبقى الصلاة ملهاش لازمة إنما جعلت الصلاة وأقم الصلاة لذكري لذكري ولذلك كثيرا ما نرى اناسا بيصلي ويخرج من الصلاه يبص على واحده عريان مع ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ما نهتوش ليه لانه ما صلاش ما صلاش مش مش هي دي الصلاه فالشاهد هي القومه لله فالقومه لله هي اليقظه من سنه الغفله دايما نقول لابد من سنه غفله لازم لا بد من سنة الغفلة فيش حد بيفضل صاحي طول الوقت وإنما الغفلة والفتور تأخذ الناس كلهم ك- إحنا كبشر لازم كده لا بد من سنة الغفلة ولكن كن خفيف النوم فإن حراس البلد يوقظون لازم سنة الغفلة لكن خليك نا- خلي نومك خفيف أما أقول لك اصحى صحصح معايا فاليقظة هي فالقومة لله هي اليقظة من سنة الغفلة والنهوض عن ورطة الفترة وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه وهي أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه مهمة جدا نقطة أول ما يستنير قلب العبد بالحياة كأن الحياة نور واليقظة هي أول دخول النور إلى القلب قال الملك الجليل الله العظيم الرحيم سبحانه أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما مثله في الظلمات ليس بخارج منها إذا هي القضية أن النور واليقظة متلازمان تيقظ يبقى قلبه نور قلبه نور يبقى تيقظ مرتبطان ارتباط واحد أول ما يستنير قلب العبد بالحياة لرؤية نور التنبيه الحياة بالحياة يبقى القضية إذن يا إخوة إن القلب ميت القلب نايم القلب تايه القلب ضايع القلب غافل لحد ما يدخل النور أول النور ما يدخل القلب يحيا القلب ويتيقظ القلب يقول الشيخ واليقظة ثلاثة أشياء الأول لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها يقول ابن القيم عليه رحمة الله وأول أنوارها لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها والتفرغ إلى معرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها يقول ابن القيم عليه رحمة الله وهذا موجب اليقظة وأثرها يعني لحظ القلب إلى النعمة الواحد أول ما يصحى يبدأ يشوف نعم ربنا عليه فلما يشوف نعم ربنا عليه ده موجب اليقظة يعني يثمر اليقظة وأثرها وهو أثر اليقظة يبقى الإنسان إذا لاحظ نعم ربنا عليه يصحى وإذا صحي يلاحظ نعم ربنا عليه النهاردة في الغلا والكوى وال- اللي الناس فيه الناس عادت مش شايفة نعم رغم سبحان الله العظيم علمائنا يقولوا في تفسير قول الله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون عارف معنى الآية دي إيه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول فورب السماء والارض انه لحق اللي هو ايه؟ الرزق مثلما انكم تنطقون اشمعنى النطق؟ علمائنا يقولوا ايه؟ يقولوا كأن الله جل جلاله يقول الذي جعلك تنطق ايسر عليه سبحانه وتعالى وكل شيء لديه يسير ان يرزقك رغيفين بمعنى ن- نقولها بالبلدي بالراحة انت عارف عشان تقول اكل تنطق تقول اكل بكام دي بكام يا يا خنفس انت بكام عارف بكام بكام شفتين هو انت اه وبكام سنان وبكام لسان وبكام فكين وبكام حنجرة وبالعوم و ونفس دول بكام يعني لو حد النهارده حب يشتري الشوية دول يجيبوا كام فلوس عشان بس كل دول بس عشان تقول اكل من غير دول ما تق- تقدرش تقول اكل ده لا ده عشان تقول اكل محتاجه عقل صح ولا لا عقل عشان ي- يفهم ويفقه ويحس وتنطق عشان كده ربنا قال فورب السماء والأرض إنه لحق مثلما أنكم تنطقون يعني الذي جعلك تنطق ب 15 مليون 15 مليون يا ابني كام يا يا طارق 15 مليون ولا 20 مليون ولا 100 مليون عشان الواحد ينطق سبحان الله العظيم كانوا بيقولوا لي في انسان آه، ابتلي ان ريقه نشف او أو حاجه زي كده فعشان يعملوا له ريق بيشتروا له كل يوم مش عارف ايه بيصرف يوميا عشرين ألف جنيه مش عارف ولا ميتين ألف جنيه عشرين ألف جنيه يوميا عشان بس ايه يبل ريقه انا مش عايز اتكلم عن نعم اكتر من كده بس لحظ القلب الى النعمه والله وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا سبحان الله العظيم انا عايز اقول لك ان الواحد كل يوم يحس بعظمه دين الاسلام ونعمه الله عليه في دين الاسلام واكرام الله جل جلاله لنا بدين الاسلام سبحانه وتعالى عظمه عظمه حقيقيه انك تحس انك الاله اللي انت بتعبده في دين الاسلام الله ليس له شريك ولا ولد ولا وزير انك انت مجرد تتوضا وتقف تستقبل القبله وتكبر تكبيره الاحرام تقول الهي اليك جئت في اي مكان في الدنيا سبحان الله العظيم الشاهد ايه اول حاجه لحظ القلب الى النعمه وشوف بقى مش ملاحظه النعم عقليا لا قلبيا لحظ القلب الى النعم ان القلب القلب يرى النعم ورؤيه القلب للنعم ده موضوع مختلف عن التفكر فيها عقلا او حصرها قولا لحظ القلب الى النعمه ابن القيم يقول هذا موجب اليقظه واثرها فاذا نهض من ورطه الغفله كان متورط في قضيه كبيره ربنا يفرج عنه الورطه اللي كان فيها دي ورطه الغفله اكبر مشكله فاذا نهض من ورطه الغفله لاستناره قلبه برؤيه نور التنبيه شاف النور اوجب له ملاحظه نعم الله الباطنه والظاهره وكلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها القلب هيشوف حاجتين عظمه النعم ضخامتها وكثرتها تعددها كلما حدق قلبه وطرفه فيها شاهد عظمتها وكثرتها فيئس من عدها والوقوف على حدها الوقوف على حدها يعني الوصف المناسب لها يعني بالله عليكم لما اجي اوصف نعمه الله عز وجل علي في نعمه الايمان اوصفها ازاي تجد لها وصفا مستحيل انك تقدر تحدد وصف دقيق لنعمة الله سبحانه وتعالى في آه، في الإيمان وكذلك كل النعم ف- وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن كنت بقول ان اول معنى يلاحظه الحاج والمعتمر ان ربنا ادخلنا بيته انت ما تدخلش اي حد بيتك ربنا كتب لك انك تدخل بيته انت تستاهل انك تدخل بيت ربنا والله لنا بلاش ماليش دعوه بغيري انا ما استاهلش ما استاهلش انا استاهل ان ربنا يدخلني بيته لا لا لا ده انا عايز اقول انا استاهل ان ربنا ياذن لي بذكره ان انا اقول الله ويجري اسمه على لساني والله ما استاهل ومين يستاهل ان ربنا العظيم يذكره الله فاذكروني اذكركم انا استاهل ان استر لا والله ما استاهلش فالتفكر في النعم دي كلها والتفكر اول حاجه عشان القلب يشهد عظمه الله لازم افرغ القلب من رؤيه انني استحق هو ده السر السر الحقيقي انك تشيل نفسك من الوسط اصل انا شا... لما اشوف ابقى شايف ان انا استاهل لما ابقى شايف ان انا استحق اما ابقى شايف ان انا انا انا هي دي انا دي المشكله في انا انا اهل لهذه النعم يبقى في ربنا وانا والنعمه فيبقى انا في الوسط تحجب رؤيه فضل الله لازم اشيل انا فانا ما استاهلش نعمه واحده من نعم ربنا عليه عشان كده ابن القيم يقول ايه وفرغ قلبه لازم تفضي قلبك وفرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها فرغ قلبك عشان تشوف ان النعم دي فضل محض من عين جود المنة فرغ قلبك لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن انت دفعت لربنا كام عشان يديك الاسلام طب بلاش دفعت كام اديت له ايه من العبادات عشان يديك نعمة الاسلام ما دفعتش حاجة ولا عمرك دفعت حاجة ده كتبك مسلم قبل خلق السماوات والارض قبل ما تعمل اي حاجة وانت ما زلت في ظهر ابيك ادم وكتبك مسلم وكتب لك هتتجو... هتتزوج مين خلقها لك مخصوص اللي انت هتتزوجها وممكن اقول للمرأة برضو ان اللي انت هتتزوجيه ربنا خلقه لك مخصوص وذلك قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة سبحان الله العظيم ففرغ قلبه لمشاهدة منة الله عليه بها من غير استحقاق ولا استجلاب لها بثمن إذا شفت إن أنا ما استاهلش يبقى أي حاجة تيجي من ربنا تبقى عظيمة جدا وكتير عليا كده يا رب لكن لما أشوف إن أنا استاهل أبدأ أشوف بقى استاهل دي ولا اكتر شويه ولا اقل شويه ابدا افاصل ربنا فاوجب له شهود تلك المنه والتقصير فتيقن حينئذ تقصيره في واجبها وهو القيام بشكرها طب نعم ربنا الكتير علينا دي محتاجه شكر واذ تاذن ربكم لئن شكرتم لازيدنكم ولئن كفرتم ان عذابي لشديد فاذا شكرت هيزيدك ما شكرتش هيعذبك بنعمته سبحانه وتعالى فلما تشوف النعم عظيمه جدا هشكر ايه ولا ايه اه والله والله ده احساسي النهارده ازاي اشكر ازاي اؤدي شكر النعم دي كلها ازاي كيف كيف اؤدي الشكر لهذه النعم العظيمة الجليلة الكثيرة الكبيرة والله من عارف فلساعتها فأوجب له شهود تلك المنة إن النعم من فضل الله أنا ما استاهلش والتقصير في الشكر ولا أنا قادر أشكر نعمة واحدة أقول يا رب سامحني يا رب اعذرني يا رب اغفر لي يا رب تقبل شكري لك على نعمك يا رب ارحم ضعفي يا رب اغفر تقصيري يا رب ارحم عجزي يا رب انا عاجز عن الشكر يا رب تقبل قليل شكري لك على كثير نعمك علي يا رب اغفر لي عجزي عن شكر نعمك يوجب له رؤية التقصير وشهود المنة نوعين جليلين من العبودية شفت كرم ربنا قد ايه من فضل الله جل جلاله ونعمته على العبد ان ربنا سبحانه وتعالى يثيبه على الأعمال الصالحة دائما كريم سبحانه وتعالى حتى لما تعمل عمل صالح يثيبك عليه فورا فورا لذلك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال إن من ثواب النعم إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها وإن من عقوبة السيئة السيئة بعدها تعمل حسنة تاخد ثوابها فورا ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية يقول إذا أديت لله طاعة ولم تجد ثمرتها في قلبك فاتهم عملك فإن المعبود كريم شكور فالله أكرم من أن تتقرب إليه بطاعة ولا يسيبك عليها لو أنت أديت لله طاعة خالصة على السنة وما لقيتش أثرها وثمرتها اتهم عملك اعرف إنها مش مقبولة لأن ربنا سبحانه وتعالى كريم شكور كريم شكور سبحانه وتعالى مش ممكن تؤدي طاعة وما يسيبكش عليها لازم تاخد الثواب وحالا وفورا وكاش فلذلك ثواب ان انت عرفت النعم وعرفت انك انت عاجز عن الشكر ثواب الاتنين دول فاوجب له شهود تلك المنه وذلك التقصير شفت حاجتين نوعين جليلين يعودون على طول ياخد ثوابين محبة المنعم اثنين وإزراءه على نفسه وانا عايز اقول ايه تعرفوا ان بعض ال- العبادات يعني بعد تجربة بقى سنين طويلة في نفسي وفي من أربيهم أو في من وفي من قرأت عنهم بعد خبرة السنين الطويلة دي لقيت إن بعض العبادات ما بتجيش باجتهاد لا تأتي برياضة وإنما هي من قسم المواهب المحضة بل إنني أستطيع أن أقول وأرجو الله ألا أخطئ ولا آثم أن أكثر العبادات لا تأتي في ابتدائها إلا هكذا بل وأستطيع أن أجزم أيضا فأقول إن أحسن العبادات وأخلص العبادات وأنفع العبادات هي التي تأتي هكذا قول لي يعني إيه الكلام ده ترجم وأقول لك حاضر بس ادفع الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بقول إن الشاب في بداية الالتزام في بداية سلوك الطريق إلى الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يديله شوية هبات ونعم وارزاق مجانا بدون عمل تلاقي الواحد في بدايه الطريق الى الله حاسس بالانس بالله وحاسس بلذه العبادات وحاسس بال آه، ال- بال- بالطمأنينة القلبية يبقى ثلاث حاجات دول ثلاث نعم دول ثلاث عبادات حاسس بالأنس والطمأنينة ولذة العبادة بعد ما يمشي في الطريق شوية تفاجئ ان الثلاثة دول سلبوا منه اتاخدوا ويقعد يعيط يبكي يتحسر يقول ده انا كنت الاول اول ما نزلت كذا وكذا وكذا وكذا راح مني فين ده نقول له اصل انت ما حافظتش على النعمه هي امه قالت له ايه قالت له ابكي كالاطفال ملكا لم تحافظ عليه كالرجال ما انت كانت معاك نعم ما حافظتش عليها فسلبت منك هو كده في اول الطريق الى الله ربنا يديله انس يبقى حاسس كده بالانس بالله سبحانه وتعالى حاسس كده ب- بهدوء وسكينه اظن قلت لكم قبل كده ان اخويا لي اخ شقيق اسمه محمود في اول آه، مش عارف انا ت- في- في اول ما التزم آه، في الطريق الى الله عز وجل وكنت كنا مع بعض في الكعبه كان بيعمل عمره فقال لي انا حاسس بحاجه جميله قوي قوي مش قادر اوصفها وخايف لا تروح مني هو ده المعنى وفعلا راحت منه انا بقول لكم الكلام ده عن تجارب راحت منه ولما راحت يبدا بقى يتحسر ويعيط اجيبها ازاي كأن ربنا سبحانه وتعالى كأن كأن ربنا سبحانه وتعالى قال له ايه دوق ادي الانس بيا اهو فانشغل فضاع منه فربنا قال له اشتغل بقى وهاته انت خدت الاول مجانا بس تاني مرة ما يجيش الا بشغلك بجهدك بعبادتك ببذلك بطاعاتك الحاجات اللي بتيجي هبه بتبقى احلى احلى بكتير احلى بمراحل سبحان الله العظيم عشان كده لما الانسان يحس ب- بنعم ربنا وبالانكسار في العجز عن شكرها ربنا يهب نعمتين جداد محبه المنعم ياخد حب ربنا يبدا يحس اصل هو مش هيفرق ما بين السبب والمكافأة السبب اللي هو آه، معرفة النعمة والانكسار للعجز عن الشكر الاتنين دول يثمروا له حب يبدا يحس من جواه انه بيحب ربنا وافتكر في الحلقه اللي فاتت او في حلقه قلت لك انا عايزك انت انت اه اه هو انت انت والله انت عايزك انت وانتي ماشي برضه وانتي كمان عايزك انت وانتي تقول كده دلوقتي بحبك يا رب قلت قول تاني كده بحبك يا رب الله سميع بصير قريب حي مجيب سبحانه وتعالى فلما انت قلت بحبك يا رب تفتكر ربنا قال ايه قال صدق عبدي ولا قال كذب عبدي ليه الاحراج ده بقى لما انت قلت بحبك يا رب كنت صادق ولا كذاب لا انا ولا حد في الدنيا دي يقدر يقول الا اللي شايف رب اللي شايف قلبك ومحدش شايف قلبك الا ربنا ما انت ياما قلت لمراتك وقلت لناس كتير بحبك بالكذب وصدقوك لكن ربنا مش تقدر تنكر على ربنا ولا هتقدر تخادع ربنا ولا عمرك تقدر تلف وتدور على ربنا لان ربنا شايف دماغك من جوه بتفكر في ايه وبتدبر ايه وشايف قلبك من جوه مش قلت لكم الايه قال سبحانه وتعالى قل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون يبقوا في المحنه وفي الازمه وفي الفتنه وفي, وفي الضنك يا رب يا رب عديها على خير وما اعملش تاني ابدا كده الله يعلم ما سيكون فيعلم انك هترجع تاني للموضوع ومع ذلك يعديها كريم كريم سبحانه وتعالى الشاهد يرزق الانسان الحب والحب ده رزق رزق والله رزق والله احيانا الانسان يقعد يفكر كده هو انا بحب فلان ليه وما يلاقيش سبب ظاهر رزق او بحب زوجتي ليه لما تكون زوجته م- في مره مثلا قرفته او زوجها تعبها وقرفها برضه وهي تقعد تسال هو انا بحب فيه ايه مفيش حاجه بس ده رزق رزق رزق في الق... بيوضع في القلب خلصت سيبكوا بقى من حب الدنيا ده وحب الدنياوي ده وحب الناس وحب البشر مع ربنا بقى لما يرزقك أن تحبه آه فيرزق العبد محبة المنعم واللهج فيرزق العبد محبة المنعم واللهج بذكره وتذكر الله وخضوعه له لما يرزق العبد حب ربنا رزق بقى يقذف الله في قلبك حبه اللهم اعمر قلوبنا بحبك اللهم املا قلوبنا بحبك اللهم اشغل قلوبنا بحبك اللهم نور قلوبنا بحبك اللهم انا نسالك ان ترزقنا حبك اللهم اللهم اجعل حبك شاغلا لنا عن حب اي شيء سواك امين يا رب العالمين لما القلب يعمر بحب الله وينشغل بحب الله ويمتلئ بحب الله زي ما قلت لكم كده حين يستولي حب الله على القلب فيستغرق كل طاقة قلبك على الحب لدرجة انك تيجي تحب بقلبك حد تاني او حاجة تانية مستحيل مفيش طاقة ما تقدرش تحب حاجه تاني ليه الاولانيه حب الله اتنين وإزراءه على نفسه بيرزق نوعين جليلين من العبودية محبة المنعم والإزراء على النفس وقعدنا نتكلم بقى عن الإزراء على النفس في عصر الكبر والغرور والحمق اتكلمنا حلقتين طويلتين عن الإزراء على النفس إزاي الإنسان يزري على نفسه فيصير العبد متحققا بقوله اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء أعترف وأقر أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت التحقق بالكلمتين دول أبوء يعني أعترف وأقر أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي الاعتراف والإقرار بالحاجتين دول بالنعمة وبالذنب ما يجوش غير بعد الإحساس بالنعمة وعظمتها وإنك ما تستاهلهاش والعجز عن الشكر يبقى كده بتقول صح أما إنك أنت تقعد تقول أبوء لك بنعمتك علي وذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت ده كلام ده لسان عشان كده قالوا إيه إن استغفارنا هذا يحتاج إلى استغفار كثير يحتاج إنك تستغفر من الغفلة اللي أنت فيها دي يقول وعلم حينئذ أن هذا الاستغفار حقيق بأن يكون سيد الاستغفار وعلم حينئذ أن الله لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم له ولو رحمهم لكانت رحمته خيرا لهم من جميع أعمالهم يبقى عارف إن لو ربنا عذب كل خلقه يبقى ما ظلمهمش يستاهلوا ليه؟ لأنهم لم يؤدوا شكر نعمة واحدة من نعمه ولو رحمهم يبقى رحمته ليهم دي افضل من كل اعمال لان كل اعمالهم لا تستوجب ان يرحموا لانها لم كل اعمالهم لا تؤدي شكر نعمه واحده من نعم الله عليه وعلم ان العبد دائما سائر الى الله بين مطالعه المنه ومشاهده التقصير يبقى اذا قلنا هنمشي الطريق الى الله تقطع بالقلوب لا بالاقدام فاذا قلنا ان احنا هنمشي لربنا بقلوبنا فلازم رجلين للقلب يمشي بيهم الرجلين دول مطالعه المنه ومشاهده التقصير عشان القلب يمشي مطالعه المنه انه يبقى شايف نعم ربنا عليه ومشاهده التقصير وشايف انه مقصر لم يؤدي شكر نعمه الله عز وجل عليه لازم تبقى ماشي بالاثنين دول شايف ان ربنا افضاله ونعمه وكرم وجوده عليك ليس له حد وشايف انك انت ما شكرتش ربنا ولا ذره واحده من نعمه عليك دول اللي تمشي بيهم لربنا ثم يطالعنا النور الثاني من انوار اليقظه اليقظه ثلاثه انوار النور الاول لحظ القلب إلى النعمة النور الثاني مطالعة الجناية يقول الشيخ مطالعة الجناية والوقوف على الخطر فيها والتشمير لتداركها والتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها نقله جديده ومهمه وخطيره مطالعه الجنايه الانسان بعد ما يتوب ويبدا يندمج في سلك المؤمنين وفي آه، وفي اهل التوحيد واهل الطاعات بينسى نفسه ولما ينسى نفسه يتغر ويتكبر بينسى ماضيه لازم آه، تعرف ان آه، صحيفة الحالة الجنائية بتاعتك الفيش والتشبيه في كل حاجة أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد لازم معاصيك وذنوبك تبقى قدام عينيك عشان تنكسر وتذل بس بعض الناس لما بيشوف المعصية يتذكر لذتها نقول له لا الوقوف على الخطر فيها اثنين التشمير لتداركها ثلاثة التخلص من رقها أربعة طلب النجاة بتمحيصها يعني ايه الكلام ده الوقوف على الخطر فيها ايه خطر المعصية ده اللي هنشوف الحلقة الجاية ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله